لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها افرح واقول دي ليها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى لكن في قلبي حبي لسه باين عليا وله اخبي ويعيش فيها وبشوق بلاقيها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها الجنة قدامي فيها كل احلامي ازاي انا داري اشواق عايش فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا الفردوس أعلى الجنة أعلى منزلة في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تتفجر أنهار الجنة الأربعة أعلى الجنة أعلى منزلة في الجنة هي الفردوس وسط هنا معناها أفسح وأوسع أوسع جنة وأكبر جنة وأعلى جنة هي الفردوس وبالتالي أول حاجة عايزين نقف عليها مع مشهد أعلى منازل الجنة يا ترى مين اللي هيستحق هذا المقام العالي المحمود يا ترى المعنى ده هيفكرنا بإيه من أسماء ربنا تبارك وتعالى وصفاته أول شيء هيفكرنا باسم ربنا الأعلى ربنا اسمه الأعلى واسمه سبحانه وتعالى المتعالي واسمه سبحانه وتعالى العلي واحنا لازم نبقى كده احنا كأمة الإسلام لازم نبقى كده ربنا يقول لنا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فلما النهاردة نجد المسلمين للأسف الشديد مش هم اللي بيبلغوا المنازل دي في الدنيا مش هم الأعلون مش هم الدول المتقدمة للأسف والمسلم الحقيقي بقى عملة نادرة أول شيء إنك تبقى عبد الأعلى وإن أنت تبقي أمة الأعلى عشان نستحق الفردوس الأعلى إن إحنا نبقى فاهمين يعني إيه الأعلى ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن سبح اسم ربك الأعلى وقال في خاتمة السورة دي سورة الأعلى اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم كتير يقراها في صلاة الجمعة قال لنا في آخرها بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى كأن الإنسان مننا بيبقى أعلى ويستحق الفردوس الأعلى كل ما يبقى مركز في الجنة كل ما بيبقى مركز في الفردوس كل ما بيبقى بعيد وقلبه ما بيبقاش متعلق وما بيؤثرش الدنيا على الآخرة لكن لما بنؤثر الحياة الدنيا على الآخرة والآخرة لو فكرنا فيها وحسبناها صح هي خير وأبقى لو حسبناها صح نبقى من ورثة الفردوس من ورثة الفردوس الأعلى الفردوس بيقول لنا مع أول رسالة منه لينا بيقول لنا يا جماعة يا مسلمين لازم تبقوا أعلى لازم تبقوا بصين لأعلى لازم ما تبقوش دنيويين ما تبقوش سفليين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها ربنا بيحب معالي الأمور بيحب إن أنت طول الوقت تبص لفوق إن أنت تبقى طموح ان انت تبقى زي ما سيدنا عمر بن عبد العزيز لما كان بيقول ان لي نفسا طواقه كانت لي نفس طموحه وان نفسي طمحت في الزواج من فاطمه بنت عبد الملك بن مروان اللي كان خليفه المسلمين فتزوجتها ونفسي طمحت حتى بلغت الخلافه ان انا ابقى خليفه المسلمين كلها كلهم إن أنا أبقى خليفة المسلمين كلهم فنالها والآن نفسي تطمح للجنة للفردوس لازم تبقى طموح وطموحك يتعدى مجرد الدنيا وان انت تبقى متجوز من المرأة الجميلة وعندك البيت الشيك وعندك العربية اللي اخر موديل وعندك الرصيد في البنك وعندك وعندك وعندك دي كلها امور هي وسائل مش اهداف اوعى تتخذ الوسائل اهداف الهدف الحقيقي الفردوس النبي علمنا علو الهمة من درس الفردوس ان احنا نبقى عباد الاعلى من درس الفردوس الفردوس اعلى جنة والنبي صلى الله عليه وسلم في مشهد لحظة الختام اللحظة اللي لما بنعدي عليها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتتقطع لها القلوب لما كان صلى الله عليه وسلم مستند إلى أمنا عائشة نايم في حجر أمنا عائشة بين سحرها ونحرها نايم على كتفها وبعدين رفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه وأخذ يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى قالت أمنا عائشة فعرفت أنه يخير لأنه ما من نبي إلا ويخير يبقى في الدنيا يكمل أو يبلغ الرفيق الأعلى الفردوس الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم لما خير اشتاق للفردوس السيدة فاطمة رضي الله عنها لما نعت النبي صلى الله عليه وسلم أخذت, أخذت تقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه من الفردوس مأواه مشتاق لرفقة النبي صلى الله عليه وسلم تبقى تشتاق على طول للفردوس يا ترى الفردوس ده فيه ايه هل النبي صلى الله عليه وسلم او السلف حكولنا عن حاجة تخص الفردوس مختلفة شوية عن سائر الجنات الاخرى ايوه طبعا الفردوس النبي صلى الله عليه وسلم قال جنات الفردوس اربع جنتان من ذهب آنيتهما وحليهما وكل ما فيهما كل حاجة ذهب في ذهب جنتان من ذهب آنيتهما وحليهما وكل ما فيهما من ذهب وجنتان من فضة آنيتهما وحليهما وكل ما فيهما من فضة وليس بين القوم وبين ربهم إلا رداء الكبرياء مش ربنا سبحانه وتعالى قال الكبرياء ردائي والعز إذاري والعز إذاري العز إزار ربنا والكبرياء رداء ربنا سبحانه وتعالى بينهم وبين ربنا مسافة بسيطة أوي أوي أقرب ناس لربنا سبحانه وتعالى أهل الفردوس ويا ترى دول هيكون شأنهم إيه وشكلهم إيه وحالهم إيه أهل الفردوس أول حاجة أهل الخلق العالي أهل محاسن الأخلاق مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أحسن واحد فينا أخلاقه طيبة أحسن واحد فينا بيعامل الناس معاملة حسنة أحسن واحد فينا مطبق الإسلام في أخلاقه وسلوكياته ومعاملاته أحسن واحد فينا بيتعامل مع الناس من مبدأ تبسمك في وجه أخيك صدقة أكتر واحد بيرحم الناس بيرفق على الناس بيبقى حنون على الناس أحسن واحد فينا كده هو أقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من أهل الفردوس الأعلى كان سيدنا عيسى يقول حب الفردوس وخشية جهنم يباعدان الإنسان عن الدنيا ويخففان عن الإنسان مشاق الدنيا وتعب الدنيا حب الفردوس يخليك بعيد عن المشاكل اللي في الدنيا حب الفردوس حب رفقة النبي صلى الله عليه وسلم يخلوك بحال تاني خالص وبيؤثر في بعض كتب الآثار في حلية الأولياء إن سيدنا يحيى ابن زكريا أكل أكلة كده كل من خبز الشعير أكلة فنام عن ورده بالليل فأتاه في المنام هاتف يقول أترغب عن داري أنت نسيت الفردوس أنت نسيت الجنة هل رأيت دارا خيرا من داري هل تعرف مقاما خير من مقامي والله إنك يا يحيى لو رأيت الفردوس لذاب جسمك ولا اشتاق قلبك إلى الفردوس إلى رفقة الله إلى جوار الله في الفردوس تعالوا نتأمل في الأعمال اللي لو عملناها نبلغ الفردوس من خلال مفتتح سورة المؤمنون اللي اتكلمت عن أعمال محددة لو عملناها بلغنا الفردوس ناخد هذا الفاصل ونرجع نشوف ايه هي الأسباب لبلوغ الفردوس ويعيش فيها وبشوق بناديها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها ويعيش فيها وبشوق بناديها وفي ليلي ونهاري ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا بنتكلم عن الفردوس عن اعلى الجنه عن رفقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الرفيق الاعلى وقلنا في مجموعه من الاعمال لازم نتواصى بيها علشان نبلغ الدرجه العاليه دي اول حاجه يبقى الواحد عنده علو همه ولازم يبقى القلب متعلق بربنا سبحانه وتعالى ونؤثر الاخره ونقدم الاخره على الدنيا بل تؤثرون الحياه الدنيا واستفدناها من تامل سوره الاعلى وقلنا محتاجين نبقى من أهل الأخلاق الحسنة عشان دول أقرب الناس مجلس من النبي صلى الله عليه وسلم فهم دول أهل الفردوس الأعلى مفتتح سورة المؤمنون اتكلمت عن مجموعة من الأعمال ست حاجات لو الواحد عملها يبقى من ورثة الفردوس الأعلى ربنا قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ست حاجات أول حاجة فيهم الخشوع في الصلاة الخشوع تركيز الخشوع حال مع ربنا الخشوع ان الواحد يبقى عارف من يناجي هو واقف قدام مين ما قالش الأوان إن قلوبنا تخشع ما قالش الأوان نركز شوية مع ربنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق مش محتاجين كلنا في الزمن ده في زمن الضوضاء والهيصة والمشاكل والهموم مش محتاج لحظة الصفا مع ربنا مش محتاج ساعة الصفا مع ربنا محتاج تدعي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيستعيذ من أربع رب أعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها يمكن ناس كتير نفسها تبكي نفسها تبكي زي ما النبي قال ابكي على خطيئتك ابكي على نفسك في ناس كتير نفسها قلبها يرق نفسها قلبها يلين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك امسح على رأس اليتيم وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك أطعموا اليتامى وعليكوا بالحنية دي والرحمة دي للناس عشان ربنا يلين القلوب أول حاجة كانت الخشوع تاني حاجة كانت اسكت أمسك عليك لسانك وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ولسنتهم بلاش قيل وقال كان ذنون يقول ذكر الفردوس ينهى العبد عن القيل والقال يا عم انت مشغول بالكلام ومشغول باللغو وايش حصل ومش عارف ايه اتعمل وايش سياسة وايش كورة وايش عن اللغو معرضون لا تخض مع الخائضين أصل أهل سقر والعياذ بالله التي لا تبقي ولا تذر اللواحة للبشر الوادي اللي في جهنم الصعب قوي بيدخلها ناس بيقولوا وكنا نخوض مع الخائضين والنجاة كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا عقبة ابن عامر حديث اللي في سنن الترمذي قال له أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك عن اللغو معرضون ثالث حاجة للزكاة فاعلون الزكاة يا جماعة فيها معنى التزكية الزكاة الصدقة اللي انت بتطلعها دي اللي ربنا بيحميك بيها من شر نفسك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون خذ من أموالهم صدقة أي زكاة صدقة تطهرهم وتزكيهم عشان كده اتسمت زكاة طلع من فلوسك شيء يريحك من ضنك الدنيا ويخفف عنك مشاكل كتير لأن الصدقة دي برهان الإيمان ودليل إن أنت بجد موقن بالطريق موقن بالإسلام موقن بأن في جنة ونار عشان كده بتطلع الشيء الحبيب إلى نفسك اللي اسمه المال وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد رابع حاجة العفة والذين هم لفروجهم حافظون وظن لما بنسمع الآية دي يا شباب المسلمين يا من المصايب كلها عندكم في هذا في المشكلة الكبرى دي في العفاف يا شباب قولوا معايا أنا حاسس بيكم والله وحاسس بمشاكلكم والله وعارف الفتن اللي انتوا عايشينها والله يا شباب ويا بنات قولوا معايا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب يا رب ارزقنا العفاف يا رب حصن فروجنا يا ريت تبقي على شاكلة مريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين العفاف يا بنات المسلمين والعفاف يا شباب المسلمين من العادة السرية ومن ومن ومن ومن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي الظالمون لأنفسهم بعد كده قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون المسلم أمين ما يعرفش حاجة اسمها خيانة المسلم عمره ما يبقى غدار اوعى يتقلك جربناك مرارا فعهدناك غدارا اوعى يكون اسمك عند ربنا خوان اثيم ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور اوعى تبقى خاين لازم تبقى امين امين على الدين امين على الامانات اللي ربنا سبحانه وتعالى ائتمنك عليها واللي الناس بتأتمنك عليها والذين هم لاماناتهم ولما تعاهد عهد تفي بالعهد راعون وبعد كده قال والذين هم على صلواتهم يحافظون وكأن في ملمح رائع جدا لو حضراتكم إن شاء الله بعد الحلقة مسكتوا سورة المعارج وسورة المؤمنون وعملتوا كده مقارنة هتلاقوا إن في سورة المعارج ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون إيه الفكرة؟ هتلاقوا المقطع ده والمقطع اللي احنا لسه قايلينه كأنه سبحان الله المقطع بتاع سورة المعارك بيقول تنتقل ازاي من الإسلام للإيمان اعمل الخطوات العملية اللي قالتها اللي هي من بداية دائمون بيصلوا بيديموا على الصلاة لغاية ما بيوصلوا إلى أنهم بيبقوا محافظين على الصلاة وابتدت المقطع بتاع سورة المؤمنون من أول خشوع الصلاة ليوصلوا لدرجة تانية في الحفاظ على الصلاة وكأنها درجة تانية أو أعلى ينتقلوا من الإيمان للإحسان أصل مراتب المؤمنين ثلاثة في مسلم وفي مؤمن وفي محسن والمحسن ده اللي بيبلغ أعلى الجنة أعلى درجة في الجنة الحاجات دي لو تواصينا بيها الأعمال دي نوصل بيها للدرجات العليا دي واحد من الصالحين كان اسمه ابن الصمة قعد بينه وبين نفسه كده وقعد يحسب أيام عمره فكان عنده 60 سنة فحسب أيام عمره تلاقاها 21500 يوم فصرخ وقال لو كل يوم بذنب أقابل ربنا بواحد وعشرين ألف وخمسمائة ذنب كيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب فأغشي عليه ومات فرؤي في المنام بعد أن مات وقائل يقول له يا لها من ركدة إلى الفردوس الأعلى اللحظة دي وصلته الفردوس الأعلى حارثة ابن سراقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشر امه بان حارثه وصل للفردوس الاعلى لما استشهد يوم بدر وجت ام سراقه لام حارثه ابن سراقه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ابني راح فين؟ قال لها استشهد قالت له ابني فين دلوقتي؟ ابني في الجنه ولا مش كده لو مش كده انا هقعد انوح عليه طول عمري. قال لها اوى هبلتي انت اتجننتي؟ إنها ليست بجنة إنها جنان وإن ابنك حارثة قد بلغ الفردوس الأعلى يا رب نبقى على حال حارثة وعلى حال ابن الصمة وعلى حال الناس العالية اللي كان طموحها عالي اللي عاشت للفردوس يا رب ارزقنا الفردوس الاعلى في رفقه النبي صلى الله عليه وسلم وانا عايزكم كواجب عملي كواجب عملي زي ما النبي قال لنا اذا سالتم الله فسالوه الفردوس الاعلى دلوقتي حالا قول ثلاث مرات يا رب الفردوس الاعلى يا رب الفردوس الاعلى يا رب الفردوس الاعلى يمكن نبلغها بالدعاء يمكن نبلغها بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم لسه لينا مشاهد ولقطات مع الجنة في سحر الجنة واحنا دلوقتي وصلنا لأعلى الجنة ومحتاجين نعيش في رفقة النبي بقى محمد صلى الله عليه وسلم ونبلغ الدرجة دي يا ترى هتكون ازاي تعالوا نشوف الكلام ده في الحلقة الجاية فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد
لما بفكر فيها بسرح ديرارا بابارا وياخدني شوقي ليها افرح ديرارا بابارا واقول دي ليها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى ديرارا بابارا لكن في قلبي حب لسه ديرارا بابارا باين عليا وله اخبي وأعيش فيها وبشوق بناديها وفي ليلي ونهاري بحلم أنا بيها كان